أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طولنا النفس في مسألة الطريق إلى الله عز وجل وأن الإنسان خلق للسير في هذا الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى وأن الصادقين المخلصين المكرمين عند الله هم الذين يعرفون هذا الطريق ويسلكونه إليه سبحانه. وأن المهانين المبعدين المطرودين هم الذين لا يتعرفون هذا الطريق ولا يسيرونه إلى الله سبحانه وتعالى ثم انتقلنا في اللقاء الماضي إلى معرفة الطريق ذاته وذكرنا أن السير في هذا الطريق في البداية اشترطنا وجود قلب لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام ثم اشترطنا قوتين قوة علمية وقوة عملية وذكرنا أن القوة العلمية تعرفه علامات الطريق وتعرفه آفات الطريق فهي كمصباح يضيء له العلامات حتى يعرف أين هو وهذا المصباح نفسه يريه معاثر الطريق ووهادها والعقبات والمخاطر التي تكتنفها هذه القوة العلمية فيعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيسلكها فيعرف معالمها بمعنى أن الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من معصية نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعافينا من الذنوب والمعاصي لا يخلو من معصية فعارف الطريق هذه المعصية لا تقطعه بالمرة عن الله ولا تصير المعصية خندقا يحاصره فيظل فيه ولا تكون هذه المعصية عائقا لقلبه عن محبة ربه وقاطعا له وانما يعرف ان هذه المعصيه من عوارض الطريق وانه لابد منها ويعرف ايضا بالقوه العلميه كيف يتخلص منها وكيف يستمر في طريقه بعدها وكذلك يرى في معالم الطريق ان بالعلم يرى معالم الطريق ان هذا الطريق يستلزم مثلا الخوف يكون سائقه والرجاء قائده والحب حاديه إلى الله سبحانه وتعالى فيسير بهذا بهذه الوسيلة وهكذا الشاهد بدأنا في سلوك الطريق منذ اللقاء الماضي وهو في منزلة اليقظة نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وهي المنزلة الأولى من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى أو أن هذا الكتاب الذي نشرح منه هو كتاب تهذيب مدارج السالكين المفروض يكون كل واحد مننا مع كتاب تهذيب مدارج السالكين للشيخ عبد العزيز بن ناصر علي العزي والشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى هو رجل عراقي من جنسيه كويتيه ويعيش في الكويت اظن حتى الان وكان مريضا نسال الله ان يشفيه مرضى مسلمين. الشاهد انه خلط كلام ابن القيم بكلام ابي اسماعيل الهروي بكلام محمد حامد الفقي واستخرج من الثلاثه هذا الكلام. فأنا لا أستطيع أن أقول الآن هذا كلام ابن القيم أو كلام فلان كذا وإنما سنقول تجريدا قال الشيخ رحمه الله تعالى أيهم بقى قال الشيخ رحمه الله تعالى فأول منازل العبودية اليقظة وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين هذا يحصل اليقظة هي إيه؟ انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين انزعاج القلب أن ينزعج القلب كيف ينزعج القلب يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق جل جلاله لهذا السبب أعيد يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر صفحة 434 تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته فوجدت السبب الأكبر للانتباه والتيقظ السبب الأكبر إيه؟ اختيار الله لهذا الشخص كما قيل إذا أرادك لأمر هيأك له إذا أرادك لأمر هيأك له فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل فيتلمح الإنسان وجود نفسه مجرد فكر ساعة صفاء ذهني وسبحان الله العظيم قد يكون هذا الصفاء الذهني حال حلاوة الإيمان ويقظة القلب وسعادة النفس وإشراقتها يعني يكون الإنسان في عمره وتحصل هذه الإشراقة أن يتفكر وقد تأتي أثناء معصية والعياذ بالله سبحان الله العظيم هذه من عجائب القلوب يعني قد يذهب إنسان إلى إلى مصيف يصيف وعلى معصية أيا كانت ثم يجلس في الليل ينتبه قلقا لا يأتي إليه النوم فيخرج إلى بلكونة أو فرندة أو غير ذلك أو سطوح أو يمشي على البحر ففعلا يصفو فكره وينقدح في قلبه حق لا يدري ما سبب وإنما الأصل في المسألة اختيار الله لهذا الشخص الله يريد أن يوقظه يقول فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا وأن الصانع طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته ولا يكون لذلك سبب ظاهر ما فيش سبب واضح ظاهر لهذه المسألة وإنما إرادة الله عز وجل ومن هذا ما جرى لأهل الكهف قال تعالى إذ قاموا ها فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قاموا فقالوا هكذا انقدح بدينهم فقال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض في التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة فقال لابد لهذا الخلق من خالق فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا عن غير موعد كل يسأل الآخر ما الذي أخرجك فتصادق يعني هم كل واحد في في جوف الليل بدأ ينقدح في فكره هو ربنا خلقني ليه؟ احيانا يحصل هذا ياتي الانسان لينام فيقول وربنا خلقنا عشان ينام فيعرف السؤال ده يقلقه امال خلقنا ليه؟ عشان نعبده طب يعني بلاش ناكل ولا ننام ولا نشرب طب ايه الموضوع؟ فيحتاج فعلا يعني لو حصل لك ده هتحتاج انك تخرج من الشقه وتخرج من الشارع وتمشي في حته ما فيهاش حد ولا نور ولا صوت ولا انيس وتمشي وتبدا تقول يا رب يا رب هكذا حصل لاهل الكهف خرجوا ده خرج كده وده خرج كده وده خرج كده وده خرج وجيروا ان كلهم مع بعض في الصحراء ايه اللي جابك؟ ايه اللي طلعك؟ ايه اللي جابك؟ الكل يقول الله فتصادق هذا هذا قول اهل التفسير الشاهد انه قد يكون هذا هو السبب السبب الواضح السبب الظاهر ودائما نقول ان قطع الإنسان عن الله تعلق قلبه بالأسباب أن يرى أن الأسباب هي هداية ولا يرى من وراء الأسباب مسببا ساق إليه هذه الأسباب من الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا كموعظة يسمعها أو يراها فيحرك هذا السبب الظاهر الموعظة فكرة القلب الباطن قد يوقظ الله عز وجل العبد بسبب ظاهر حتى يراه يعني كنت ذكرت في خطبة الجمعة الماضية إن إن ماشي في الشارع وجيت أتوبيس هيئة النقل العام طالع على رصيف يدوس راجل على الرصيف ويمشي عليه بطاط فساعتها اللي انقدح في ذهني ساعتها فعلا في نفس اللحظة يا ترى والاتوبيس بيدوسه كان بيفكر في ايه؟ هي دي القضيه كان دماغه مشغوله بايه؟ يا ترى وهو ماشي كده كان ينظر الى امراه متبرجه؟ كان يفكر في معصيه يدبرها؟ كان ماشي رايح كان في دماغه ايه؟ بيفكر في هموم دخول المدارس والمصاريف والفلوس؟ كان بيفكر في ايه؟ مكيده يكيد بها او يكاد له بها فبيفكر في تدبيرها؟ فيما كان يفكر وبناء على هذا هل حين دخل عليه هذا الاتوبيس وهو يدوس وحس فعلا بالموت ان هو بيدوسه كده بيطلع بيطلع روح وهو يحس هل قال لا اله الا الله؟ هي دي القضيه ساعتها لو اتى لك الموت فجاه كده في وجهك هتقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ولا هتقول يا هقابل ربنا بكل الذنوب دي لا لا يا رب وتطلع روحك وانت بتقول لا اي الاحوال ستكون انت حال خروج روح هذا يكون سبب موقظ ان يرى الانسان حادثه او يموت حبيب له او يفقد احدا اصغر منه فيفلكه الامر يهزه يهزه من الداخل يحرك هذا السبب الظاهر فكره القلب الباطن ثم ينقسم المتيقظون الى اقسام حصلت اليقظه انزعاج القلب لروعه الانتباه من ركبه الغافلين انزعج القلب من الحسن الشخص انزعج القلب من موت ابيه او امه او اخيه او اخته او جاره او صديقه او ابنه او بنته او انزعج القلب نتيجه مرض جاله زي ما تحصل لبعض النساء ان يجي لها شويه صباع يقلبوا آه شيء من الشلل النصفي المؤقت الذي يحصل هذا توصل الملائكه كده هو ده انا مش ممكن ده فتبدا ترجع على ربنا حصلت اليقظه المهم بعد اليقظه دايما احنا نقول كده ان بقى كثيرا من الناس يبحث عن اليقظه ولا يعلم ان ما بعد اليقظه اهم اهم من من من فجاه اليقظه هذه ليه؟ لان ياما ناس بتصحى بعدين وينام تاني وينام تاني هي دي المشكله يقول ابن جوزي ثم ينقسم المتيقظون فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه بل انتباه هذا زيادة في الحجة عليه هو صحي وعرف وشاف وبعدين نام تاني فانتباهه الذي حصل ده حجة عليه سيسأل عنه الله عرفه ونبهه ووجهه وأراه بعض الحق أو كل الحق ثم هو لم يستمر فهو حج عليه لو ما كانش يعرف يبقى معذور لكن عرف هي دي المصيبة ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المقتضي بالشهوات هو صحي وشاف الحق ان الحق كده العبادة الزهد في الدنيا وعدم التكالب على الشهوات والبعد عن الذنوب والمعاصي والتباعد عن الناس والانقطاع لله عز وجل والخلوة به والاستمتاع بعبادته و و و عرف ان ده الحق ويقينا وفي نفس الوقت هواه ومعاصيه دي مصيبة ان اتربى في الاصل غلط وعاش السنين غلط فلسه شهواته في مكالمة امرأة أو محادثتها أو مداعبتها امرأة أجنبية يعني لا تحل له أو الانكباب على جمع مال أو الاشتغال بأي نوع من أنواع الترف والأهواء والشهوات المحرمة يبقى هواه بيشده لدي والعقل يشده للأخرى عقله عمال يقول له لا ده أنت شفت إن فلان أصغر منك 27 سنة ومات وفلان 32 سنة وجات له جلطة وراقد مسؤول جاله شلل رباعي وفلان جاله كذا وفلان حصل له كذا وفلان حتى حملت له كذا وفلان فلوسه ضاعت كذا وكل دول هيقابلوا ربنا ازاي وعايزين يتوبوا مش عارفين يتوبوا عقله يقول له لا ابعد عن ده الطريق ده غلط وهواه يقول له لا اديك تتمتع لك يومين وبعدين نبقى نشوف بعدين هكذا فحاصل بين التجاذب ده شد كده وشد اخذه هي دي اللي كنت اتكلمنا عنه قبل كده انه قلب في البرزخ لم يولد هذا القلب في البرزخ لم يولد ابن القيم بيقول ايه القلب ده وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء قد أصبح على فضاء العبودية وأنس من خلال الديار أشعة التوحيد تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله لأن السعادة كلها بقربه والحظ كل الحظ في طاعته وحبه وتأبى غلبات الطبع والهوى إلا جذبه وإيقافه وتعويقه فهو بين الداعيين تارة وتارة قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات فهو بين الداعيين إذا تحقق به ظاهرا أو باطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده فحينها يمضي وينقلب وإلا عاد وانكب على وجهه الحرام هو ده القلب اللي بي- اللي ايه في البرزخ قطع مسافات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات في الوسط وهذا حال أكثر الناس وصفاه حذيفة بن اليمان أيضا في الحديث فقال وقلب تمده مادتان حديث حذيفة بن مسلم وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب منهم الخطر على هذا القلب أن لا ندري متى يأتيه الموت فقد يأتيه الموت وهو على حال النفاق فيموت منافقا خالصا قد يأتيه الموت وهو على الشهوة فينتكس زي ما قلت لك ساعة ما يحس بفجأة الموت في وشه يقول يا يا ما كانش الموت ده كان امبارح وانا كويس طب انتظرني بكره مفيش فجأة الموت فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه نسأل الله السلامة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة فمنهم من هو واقف في مقام المتهدد بين الصفين العقل الامر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات فمنهم هذا الواقف بين الصفين من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به زي ما كان بيقول لي كده بيقول لي في حاجة زي فيروز فيروز كامل كده اه في فيروس فيروس المرض ده كامل في النفس ساعة ما تجيله حاجة تنشطه ينشط ويشتغل وساعة ما ياخد له مضاد حيوي يوقفه ويهد ويثبته لكن الفيروس ايه؟ موجود موجود لا- لازم لك ده يطلع من الفيروس ازاي؟ بايه في الطب؟ اه بعض الفيروسات لها علاج وبعضها مالهاش علاج خالص ما هي اه بعضها يبقى له علاج لما يبقى الفيروس آه مثلا ذنب لكن لما يبقى بدعه وهوى بتتمكن ملهاش علاج زي ما ربنا قال كده ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله لا لا اله الا الله لا اله الا الله ففعلا كم في النفوس من افات وعلل من هذه الفيروسات هذه التي الكامنه اللي هي المصيبه انا ممكن اسميها بقى رواتب الجاهليه تعبيري بقى التربوي بتاعنا رواتب الجاهليه قلب متعلق بذنب قديم ذنب قد يكون هذا الذنب امرأة أو مال حرام أو جاه ومنصب أو حب نفس وحب ذات وكبر وعب وغرور أو يكون أو فيروس من الفيروسات أه، سخونية فتوانا عايز يكسر الدنيا او او الى اخره هذه كلها تكون كوامل ساعة ما تجد فرصة ها ارى خلل الرماد وميض نار واخشى ان يكون لها ضرام فان النار بالعودين تزكى وان الحرب اولها كلام فهي كده تبقى حاجات مركونه وقديمه وانت متناسيها ومتجاهلها وغافل عنها ومعديها ومفكر انها تاهت لكن فجاه تلاقيها بقت زي الوحش الكافر اللي مش قادر تتحكم فيه تغلبك وخصوصا مصائب الشهوات نسال الله العافيه فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويله ويختم له بالشر ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخ- أخرى فجراحاته لا في مقتل ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوسامة ممكن إنسان بقى عدى فلت أصل هو بقت الشهوات بالنسبة له مقرفة خلاص وبقت الحاجات اللي بيتكلم عليها الناس من اموال وجاه ونساء و و بقت حاجات بالنسبه له خلاص لانه ده حب ربنا وطاعه ربنا وحلاوه عباده ربنا فبقت الاشياء دي بالنسبه له قذاره لا تخطر على بالك فلا يحتاج الى مجاهده خلاص احيانا كده تجيله زي ما تيجي للبشر ايه وساوس خواطر طائف من الشيطان وتعدي ويلا ونخلص لكن ما تتمكنش منه ولا يركن اليها ابدا نسال الله العافيه وهؤلاء ندره يقول الشيخ ومن الصفوه اقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم دوما في صعود وترك آه فين دول؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم بس الأمور مش بالأماني ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم دوما في صعود وترك كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا كل يوم يقول يا ده أنا كنت وحش أوي امبارح فيستغفر وتاني يوم يكتشف إنه كان وحش برضه ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم آه اللهم بلغنا مراتبهم يا رب فهم يرقى أحدهم عن الاحتياج إلى مجاهدة بتبقى كده بدون تكلف بدون مجاهدة ليه؟ يقول إما لخسة ما يدعو إليه الطبع إذ لا وقع له عنده لما يجي الطبع يقول له شوف دي تقول يا يا رب الجنة يا رب أنا نفسي أموت بقى عشان أنظر إلى وجه الله الكريم دي تيجي جنب دي مش ممكن بقى مش ممكن بقى الطبع يقول له شفت الفلوس دي أو شفت العربية دي أو شفت المرأة دي أو شفت لا لا لا لا ده هو فوق كده بمراحل ده إيه اللي بتقول عليه ده إيه ده دي, دي قضايا ليه؟ لأنه متخيل إن هو هيموت دلوقتي فينظر إلى وجه الله. فذهوله بهذا النظر يجعل هذه الخسائس خبائث. يقول أو لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائف عنه. هو قلبه متعلق بحاجة كبيرة قوي. فدي كلها ما تقطعوش. لأن همه أكبر من كده. اسمع بقى أخطر كلام سمعت الحياة يقول الشيخ ابن الجوزي واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل المزدهم غير أن عين الموفق بصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء والصدق في الطلب نور أينما وجد يدل على الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد شفت الكلام عجيب يقول أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب مش هتمشي ربنا برجليك ولا بأي عربية قلت إن هو بيقول عايز يغير عربيته ومش عارف إيه يجيبها إيه قلت له طب أيهما توصل إلى ربنا أسرع؟ مين اللي توصل للجنة أسرع؟ القضية لا دي ولا دي مش دول اللي هيوصلوا ربنا ده اللي هيوصل ربنا ايه هو ده اللي انا عايزك تغيره بقى عايزك تبدله عشان توصل اسرع عايزين حاجه تجيب يكون عدادها اكبر شويه السيسي بتاع قلبك اوسع شويه لازم عشان تقدر توصل اسرع لانك مش ضامن ما هو كل خوفي انك تموت دلوقتي ولو مت دلوقتي هتبقى مصيبه لانك انت اصلا اللي المفروض تعمله انت لسه ما عرفتوش لسه ما سمعتوش لسه ما اتعلمتوش هي دي المصيبه هي دي الكارثه انك انت كل ما تشوف حد هيتخطاك يوم القيامه هتندم ده ده ده, ده انا كنت من ده بايه؟ كنت بالحاجات دي فين؟ كنت عرفتها ليه؟ فلذلك بقول لك ان انت عايز لازم تأزح لازم تنطلق لازم توصل الى ربنا اسرع لازم لازم الشهوات قطاع طرق لازم قطاع الطرق دول تتخلص منهم الشهوات العاجله اكل وشرب ونوم شهوة بطن وشهوة فرج وشهوة مظهر وشهوة لبس وشهوة كلام وشهوة شهوات دي كلها بتعطل بتعطل لازم تتخلص منها وبسرعة ازاي ازاي ازاي تتخلص منها كلما زاد تعلقك بالمطلب الاعلى كلما تقطعت العوائق والقواطع والعلائق فاهمني يعني النهارده عشان يطلعوا قمر صناعي عشان يلف حوالين الارض بيعملوا ايه؟ يحطوه على صاروخ وتكون قوة دفع الصاروخ أقوى من الجاذبية فتفضل دفع القمر لحد ما تخرج دي من إيه؟ من نطاق الجاذبية إمتى يخرج من نطاق الجاذبية كل ما كانت قوة دفع الصاروخ إيه؟ أقوى أقوى فساعة ما يخرج من الجاذبية إيه اللي يحصل؟ ما ينزلش تاني بقى هيلفه أهو قلبك يحتاج كده إن كل ما قلبك يتعلق أشد الجبال هتتقطع القواطع الارضيه هتتقطع لانك بتعلق في اللي بيشدك لفوق ايه؟ اقوى فساعة ما تتقطع وتتخلص من الجوازب الارضيه هتعمل ايه؟ هتطوف حول العصر ويسجد قلبك هناك وهنا بقى انسى مفيش خلاص عديت القضيه دي ازاي؟ يقول لك مع السبيل كالليل المدلهم الطريق عشان تتخلص من الشهوات دي ظلمه عشان كده انت كل ما تيجي تتخلص من الشهوات دي تدخل برجلك وتعمل ايه؟ وترجع تاني مخيف مخيف طريق مخيف عشان ت- انت لما تيجي تتخيلها ان انا خف الاكل شويه احنا ما بنقولش ان الاكل حرام بس الاكل للتقوي على الطاعه مش بالسهل فساعتها مش هيتعلق القلب اكل ايه ولا اكل امتى ولا اكل فين ولا اكل ازاي ولا اكل مع مين وانما هيتعلق بسؤال واحد اكل ليه اكل ليه بالتقوي على الطاعه يبقى ساعتها هتخلص الشر. تخيلك تخلصك من الشهوات ديت ظلمه تخيلك تخلصك من منصبك وجاهك ومالك لان دي قواطع لو كانت قواطع يعني لان دي قواطع لو ما كانتش قواطع وهتدفعك الى الله خل- خليك فيها واستعين فيها واطلع لكن تخيلك انك تتخلص من دي مش ممكن في ناس لا تتصور الحياه بدون تلفزيون صح؟ ازاي نعيش من غير تلفزيون؟ وفي ناس لا تتصور الحياه بدون موسيقى في ناس لا تتصور الحياه بدون عربيه مكيفه او سكن في المكان الفلاني او قدر دخل شهري قد كده لا يتصور الحياه من غيره عشان كده بيقول هي دي معنى كلمه السبيل كالليل المدهم ان دخول المكان ده دخول ال- ال- النطاق ده انت شايف مطلع مش ممكن مش ممكن ادخل زي هنا ابن الجوزي يقول غير ان عين الموفق بصر فرس اللهم ارزقنا التوفيق واجعلنا من هذا عين الموفق بصر فرس يرى في الظلمه كما يرى في الضوء هو ساعة ما يدخل في الظلام يلاقيه يلاقيه نور يلاقيه زي ما بقول لك كده اللي بيقول انا مش متخيل ازاي اعيش من غير موسيقى بعد ما يدخل الطريق ويمشي ويستلذ بالايمان موسيقى ايه بتاع موسيقى ايه؟ يشوف النور ساعتها يقول مين اللي نور النور؟ هي دي القضيه غير ان عين الموفق بصر فرس يرى في الظلمه كما يرى في الضوء والصدق في الطلب نور فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هو لو عايز يمشي صحيح وصادق هينور له اصدق الله يصدق صدق الله فايه فصدقه الله هي القضيه كده والصدق في الطلب نور يدل على الجاده اخر كلمتين دول اللي هنطلع بيهم النهارده ونقشهم في دماغك ما تنساهمش ابدا على طول يبقوا قدام عينك وانما يتعثر من لم يخلص وانما يمتنع الاخلاص على من لا يراد انما يتعثر إيه؟ من لم يخلص اللي ما يخلص اللي مش مخلص هيقع يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويفضل يقوم من نقره يقع في تحديها يفضل يقوم ويتكسر مش هيمشي ليه؟ مش مخلص طب يخلص هو مش عايز يخلص ازاي؟ يمتنع الاخلاص على من لا يراد يبقى هي القضيه الاول انه يعود انه يريدك انه يحبك انه ياخد بايدك امتى دي؟ انت ودي اجيبها منين؟ انك ترتمي على بابه كده ساعة واثنين ويوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين وتقول له ما تسيبنيش طبيعي أنا محتاج لك عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت فساعتها ما بيردش من يقبل عليه نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك